مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهارده عن القرارات المصيريه الحاسمه في ناس يعيشوا ولا يستطيعون ان يصدروا قرارا في حياتهم مترددين او ضعفاء او مش عارفين فما بيقدرش ياخد قرار في حياته وفي ناس ممكن يصدروا قرارات في امور عاديه زمنيه يعني لا ودت ولا جابت ولكن في ناس يصدروا قرارات قويه وحاسمه خيرا كانت او شرا لكن بياخد قرار وينفذه وقراراتهم دي بتؤثر عليهم على حياتهم هم او تؤثر على حياه غيرهم ايضا من القرارات الطيبه والحاسمه قرار الابن الضال انه يرجع الى بيت ابيه الاقوم الان واذهب الى ابي واقول له اخطات الى السموات قدامك قرار مبني على فحص عملي لحالته والضياع اللي هو فيه وقال اقوم واذهب الى ابي وقام وذهب الى ابيه ونفذ في قرارات للضياع زي يهوذا ما قرر ان يمضي ويشنق نفسه ضيع روحه قرار أخذه وبتفكير ولكن تفكير خاطئ أو قرار أخي توفل لما لم يؤخذ بمشورته مضى وقتل نفسه ايه اللي عمله ضيع روحه لكن قرار حاسم اخده و... ونفذه في بعض اشخاص يتخذون قرارا قويا في حياتهم وفي حياه الناس زي مثلا الفتى داوود اول ما وجد ان جولياط قاعد يعير الشعب قال انا اروح واقف امامه واحاربه يا ابني ده انت صغير لا لا لا لا لا, لا. قرار مبني على ايمان شاعر ان ربنا هيدفع الى يده جولياط الجبار وهيستطيع انه يقتله وفعلا راح ونفذ واختار خمس حصويات ملساء من الوادي وطلع يقابله وقال له اليوم يدفعك الرب في يدي بتاع صغير قد كده أشقر مع حلاوة في العينين وبيقاتل الرجل الجبار جولياث قرار أخده ونفذه وفعلا استطاع بمعونة الله إن هو يقتل جولياث وسبب فرحا للشعب كله سبب فرحا للشعب كله وكان قرارا جريئا شجاعا مبنيا على الايمان بمعونه الرب ايضا قرار اخذه ماري جرجس بص لقى منشور كتب مع لقوا الملك بيقول فيه أي مسيحي يكون معاه إنجيل يقتل يخش كنيسة يقتل ما يبخرش للأصنام يقتل فمسك هذا المنشور ومزقه ورماه في الأرض قرار جريء وشجاع وما هموش ايه اللي يجرى بعد كده ما هموش ايه اللي يجرى بعد كده طبعا وقع تحت اغراءات وتهديدات كثيره وما هموش لكن اخذ قرارا جريئا ونفذ هذا القرار مثله ايضا بطرس الرسول لما اخذ قرار يقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس طبعا القرار ده عرضه للسجن وللجلد وحاجات كتيره ما هموش لكن قرار اخذه ونفذه ويعرف عواقبه لكن ربنا كان معاه او مثلا ايليا النبي لما قرر ان يقف امام انبياء البعل والسواري وتحداهم وقال لهم انا اقدم ذبيحه وانتم قدموا ذبيحه ونشوف مين مننا اللي هتنزل نار من السماء وتاخد الذبيحه بتاعته طبعا قرار مبني على ايمان هو مؤمن تماما ان الله هينزل نار هم عملوا ذبيحتهم وقعدوا يصلوا لغايه لما تعبوا ومفيش فايده ما نزلتش النار من السماء وهو ابتدى قدم الذبيحه وقعد يكب فوقيها ميه ميه ميه احسن يقولوا ان في نار مستخبيه من تحت وهي اللي شعللت وبعدين صلى وأنزل الله نارا من السماء وقرر وقرر إيليا أنه يتخلص من أنبياء البعل والسواري دي قرارات قوية من ضمن القرارات المصيرية العجيبة التي لها تأثير في تاريخ المسيحية كله في العالم أجمع قرار قسطنطين الملك بمنح الحريه الدينيه في مملكته وبهذا امتنع الاستشهاد العام والاضطهاد العام وصارت المسيحيه في سلام قرار مصيري حكيم اثر في المسيحيه ده قرار عام أثر في المسيحية كلها في قرار كان له تأثير بس في ناحية معينة وهو قرار الشاب الغني أنطونيوس أن يمضي ويبيع كل ماله ويذهب إلى البرية لينفرد ثم قرر أن يدخل إلى البرية الجوانية قرار كانت نتيجته ان تاسست الرهبنه وصار انطونيوس ابا لجميع الرهبان وتاسس طقس جديد هو الرهبنه هناك قرارات قديسي التوبه القرار اللي اخذه اوسطينوس في تغيير حياته والرجوع الى الله القرار اللي اخذه موسى الاسود القرار اللي اخذته مريم القبطيه التي بالتوبه تحولت الى قديسه والى سائحه من السائحات قرار بيلاجيا قرارات التوبة اللي أخذها هؤلاء قرارات حاسمة في الحياة فيه قرارات بناء على طاعة ربنا زي قرار عبور البحر الأحمر مبني على الإيمان موسى قال لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم تخلصون وضرب البحر بعصاه ومد رجله في المية المية انفلقت إلى جانبين وعبروا قرار قرارات الرسل في اتباع المسيح يعني ربنا قال بطرس واندراوس هلم ورائي فاجعلكم صياد الناس فتركوا الشبكة وتركوا السفينة وتركوا أباهم ومشوا وراءه وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون ده مشي ورا المسيح ولم يكن للمسيح مسكن لم يكن له أين يسند رأسه لم يكن له وظيفة ثابتة في المجتمع لكن مشوا قال متى اتبعني فساب مكان الجباية وتبعه قرار كل قرارات التكريس في الحياة كل إنسان كرس نفسه لابد أنه اتخذ قرارا حاسما وبهذا القرار ترك العالم وكرس نفسه سواء هو كرس نفسه أو مثلا زي حنا أم صموئيل لما أخذت قرارا أن تكرس ابنها أول ما بقى عمره ثلاث أربع سنين عملت له تنية وودته إلى شيلوه لكي يخدم الرب هناك كل قرارات التكريس قرارات حاسمة في الحياة قرار كل شهيد أن يقدم نفسه للموت تفتكروش ده حاجة هينة أن واحد يقرر أن يقدم نفسه للموت أبا فام الجندي مر عليه أريانوس الوالي اللي هو أصعب ولاة مصر وقال له السلام لك يا فام قال له ما لك والسلام لا سلام قال الرب للأشرار فقبض عليه وعذبه ومات إغناطيوس القديس الإنطاكي أمروا بتقديمه إلى الأسود لتفترسه وأراد مسيحيو رمي أن ينقذوه فقال لهم أوعوا أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا ده أنا ركضت شوط حياتي ووصلت للنهاية هتخلوني أرجع وابتدي من جديد سيبوني وأخذ هذا القرار وبعد أن أكلته الأسود ظهر في تلك الليلة لزملائه في السجن وشجعهم من القرارات اللطيفة أيضا قرار راعوث إنها تتبع حماتها نعمة قالت لها أهلك أهلي و... وإلهي إلهك وبلدي بلد كله طب عودي يا بنتي لا مش ممكن أمشي وراكي وبهذا القرار الحاسم صارت جدة للمسيح قرار استير أن تنذر صوما هي وكل الشعب وتدخل تتشفع عند الملك قرار السامر الصالح اللي نزل عن دبته وعالج الجريح الملقى في الطريق درجة ان المسيح ذكره في الانجيل او قرار الارمله اللي دفعت الفلسين وذكرها الرب في الانجيل او ارمله صرفه صيده اللي ما كانش عندها غير حفن الدقيق وقليل من الزيت ولما مر عليها الي النبي قال لها اعملي لي بيهم كحكه ده ما فيش غير دول اكلهم انا وابني واموت لا مش هتموتي الله امر أن كوار الدقيق لا يفرغ وكذلك الزيت لا ينتهي من عندك إلى آخر المجاعة كل دول كانوا أصحاب قرارات مصيرية نافعة في ناس أخذوا قرارات مصيرية لهلاك أنفسهم أو هلاك غيرهم زي قرار دليلة أن تخون شمشون ما كنتوا مع بعض حبايب والدنيا ماشية تمام قررت أن تخون وجابت أعداء أو قرار شمشون أن يبوح بسره لدليله فكانت النتيجة أخذوا شمشون وفقعوا عينيه وحلقوا شعر رأسه وجعلوه يجر الطاحونه كالحيوانات الى ان انقذه الله اخيرا في قرارات سيئه ايضا زي قرار اخي توفل ان يخون أب- داوود وينضم الى ابشالوم او من القرارات اللي ضيعتنا كلنا الى هذه اللحظه قرار امنا حواء ان تاكل من الثمره المحرمه يا جدتي العزيزه ده ربنا قال لك وقال لادم يوم تاكلان من شجره موتا تموتا عقلها ما كانش فيها ساعتها أو قرار آخاب الملك أن يأخذ حقل نابوت اليزرعيلي وقرار امرأته أن تعطيه الوسيلة الردية من القرارات اللي ضيعت بعض الناس قرار لوط أن يسكن في الأرض المعشبة عند سادوم فكانت النتيجة إن هذا البار كان بيعذب نفسه بمناظر الناس الأشرار ثم انتهى إلى سبي سادوم وبرضه لما نجاه إبرام عمه من السبي رجع تاني لسادوم لغاية لما اتحرقت المفروض إن كل إنسان يحاول انه يتخذ لنفسه قرارا من اجل خلاص نفسه زي قرار انسان ان يترك عاده موجود فيها واحد كان ابتدى يتعلم شرب السجاير ولقى نفسه ابتدى يتعب ولقى صحته ضاعت ولقى اسنانه اصفرت ولقى الرئة بتاعته اتملت دخان فقرر انه يترك السيجارة يمسكها كده يفتفتها فتفيت فتفيت فتفيت ويروح رميها ويقول مش هشرب سيجارة تاني مهما حصل حتى لو دخت حتى لو تعبت حتى لو لو لا مفيش مفيش سيجارة تاني يعني مفيش سيجارة تاني قرار حاسم ونافع أو واحد مدمن ويقرر أن يترك الإدمان يعني آه، حاجة من أجل خلاص نفسه أو إنسان مثلا يقرر أن يدفع العشور فيروح جايب صندوق وحطه في البيت وكل مبلغ يجيله العشر بتاعه يحطه في الصندوق ويزود عليه حاجة بسيطة لأن الكتاب بيقول إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لا تدخلوا ملكوت الله والفريسيون كانوا بيدفعوا العشور يبقى أنت تدفع العشور وزيادة حتة وزيادة حتة يعني جالك 100 جنيه عشورهم عشرة خليها 11 خليها 12 خليها 13 انت وربنا تصطفوا سوا وزي ما تدي هو يعوض ده قرار بحيث كل مبلغ يجيله جات له علاوة عشور هيديها لربنا جات له منحة عشور هيديها لربنا جاله مكسب زيادة عشوره يديه لربنا وأول بأول كده يعني مفروض ان دي حاجة ازاي واحد ي- ي- ياخد قرار في حياته قرار انسان ان يترك خطية محبوبة لديه فهو ممكن واحد يترك اي حاجة ما عدا الخطية المحبوبة يقول هي دي بالذات اللي انا لازم اتركها لا يمكن اخلص ما دامت الخطية دي موجوده لازم برضو الواحد ياخد قرار في حياته او قرار ان واحد يصطلح مع الذين اساءوا اليه جايز تبقى صعبه لكن اهو قرار حاسم يقول امال ازاي هقعد اصلي واقول كما نغفر نحن ايضا للمسيئين الينا برضه من ضمن القرارات الحاسمة إن خادم يكرس نفسه لربنا إن خادم يكرس نفسه لربنا ابحث عن إيه النافع ليك من الآن وخذ قرارا حاسما في حياتك تبطل عادة معينة بحزم بحزم تبطلها أنا مثلا كنت غضوب هبطل للغضب كان صوتي عالي أبطل الصوت العالي كان من عادتي إن أنا أجي في الكنيسة وسط اجتماع كبير وأروح مقدم طلب ومزعق ومعيط ومصرخ أبطل الحكاية دي لأن دي بتضر صاحبها مش بتفيده يعني أي إنسان يقف في اجتماع ويقعد يقول انا كذا وانا حالتي كذا ويضيع الاجتماع علشان حالته ده بيخسر قضيته ما بيكسبهاش لان ممكن تتحل في هداوه ما تتحلش بالصراخ وبالعياط وبالهيصه لازم الواحد يفحص حالته بالظبط ويشوف ايه القرار المصيري الحاسم الذي ينفعه نكتفي بكده اتفضلوا نصلي